بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى يعني كل يوم التحدي بيزيد اكتر واكتر يا جماعة احنا بدينا اربعة الا ربع ومعانا اربع صور من اعظم صور القرآن الكريم معانا سورة الاحزاب ومعانا سبأ ومعانا فاطر ومعانا ياسين احنا هنحاول في هذا اليوم ان احنا ندوق يعني هندوق بس من كل صورة كده طبعا احنا لسه في الشوط اللي بيتكلم عن هيمنة امر الله على كل شيء وبيتكلم عن قدرة الله المبهرة تمن صور ورا بعض تمن دروس في العقيدة بيركزوا على نقطة اساسية وهي قد ايه الله قادر قد ايه الله سبحانه وتعالى قدرته مبهرة في الكون عايزين نخرج من الثمان صور دول بمعرفة حقيقية لقدرة الله سبحانه وتعالى ولكن قلنا في عبادة اساسية الثمان صور بيركزوا عليها وعلى قد حظك منها على قد ما تقدر تعيش مع الثمان صور دول قلنا هي عبادة ايه التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى يعني سورة الاحزاب بتتكلم عن ايه يا جماعة الواقع اللي احنا عايشين فيه الاحزاب لما الاحزاب يجتمعوا على اهل الحق لما الاحزاب يجوا لك من المشرق والمغرب لما يعملوا عشانك انت حلف ورس وحلف شمال الاطلنطي واحلاف عسكرية وتحالفات ما بين معرفش اسرائيل والهند واسرائيل ومين وامريكا ومن كل ده عشان ايه عشان يوم ما يجوا يحاربوك او هم فعلا بيحاربوك كلهم تلاقي نص دول العالم بعتت الطيارات بتاعتها للعراق ده مش دول الاحزاب بس ده في الاحزاب بقى بتاعت المنافقين مش بتاعت الكفار المنافقين بتاعت ايه اه الجرائد الاعلامية الدستور والفجر والقاهرة الجرائد الصحف الصفراء اللي بتضرب في الاسلام من تحت لتحت اللي بتح... بتؤدي الى انحراف الشباب جرائد صفراء كلها عايزين يشوعوا الفاحشة في المجتمع زي بعض برامج التلفزيون شافكي وما سواها البرامج بتاعت الضرب في الاسلام اللي بتركز كل مرة على موضوع يضربوا بيه هذا الدين وفي الاخر يقول لك احنا بندافع عن الاسلام وسماحة الاسلام ونور الاسلام فسورة الاحزاب يا جماعة بتتكلم على الواقع اللي احنا عايشين فيه اما الاحزاب تجتمع على الدين تخيلوا ان لما الاحزاب اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 6000 من غطفان 4000 من مكة والقبائل المجيرة لمكة 10000 واحد جايين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10000 واحد تخيلوا المسلمين كان حالتهم شكلها ايه وصلت حالة القيادة والصف في هذه اللحظة ان لما جه واحد يقول لي النبي انا اسلمت الرسول قال له ايه خذل عنا ما استطعت يعني ايه المفروض يكون في خطة عامة وفي ثغور مفتوحة تقول له سد ده او ده ما عادش فيه خلاص كل واحد يعمل اي اللي يقدر يعمل اي حاجة يعملها تخيلوا ان الوضع وصل لهذه الدرجة يا جماعة اللي يقدر يعمل حاجة يعمل طب ايه الحاجة ما حدش خلاص كل الثغور مفتوحة والاخطار من فوقكم ومن اسفل منكم لدرجة ان ما عادش في اي ترتيب ممكن البشر يعملوه ربنا هو اللي بيرتب هنا بقى ربنا هو اللي بيدافع سبحانه وتعالى هنا وصلت الدرجة بالصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لما الرسول قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة مفيش ولا واحد من الصحابة قال يعني حتى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة قاعد مع ناس من التابعين فبيقولوا ده احنا لو كنا مع النبي كنا عملنا وسوينا فاما ذكرهم بالموقف ده قال لهم احنا كنا مع النبي وبيقول لنا اللي يقوم يروح الجنة معايا ومفيش ولا واحد قال لغايه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي كلف حذيفه رضي الله عنه بهذه المهمه تخيلوا يا جماعه ان من شده الكرب 3000 واحد خارجين مع النبي عليه السلام بعد ايام الغزوه كانوا 300 واحد بس ازاي اول ما اتفتح الثغر الجنوبي للمدينه الثغر الشمالي خلاص سدناه بالايه سدناه بال... بال... بالخندق الثغر الجنوبي عليه بني قريظه قاموا بني النضير رايحين لبني قريظه وقعدوا يسولوا لهم خيانه النبي فجاه المدينه بقت مفتوحة من فوق ومن تحت حصل ايه للصحابة يا يا جماعة حصل انقلاب هائل في حياة الصحابة وفي حياة المنافقين وحصل زلزال ادى الى ان ظهر فعلا بقى مين المنافق ومين اللي في قلبه مرض ومين المؤمن الثابت يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم واتفتح ثغر اليهود ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار ما انتش عارف الخطر هيجيلك منين يمين ولا شمال ولا فين وبلغت القلوب الحناجر من شدة خفقان القلب من الخوف القلب اتخلع من مكانه كأنه بلغ الحنجرة وتظنون بالله الظنون هو ربنا سابنا ولا ايه ربنا تخلى عنا ولا ايه هو الاسلام جابنا لغاية هنا وبعد كده سابنا ولا ايه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون بدأ يظهر المنافقين على حقيقتهم بقى سورة ال- الاحزاب يا جماعة يعني في سورة النساء لو تفتكروا لما اتكلمنا قلنا ان اليهود كانوا البطل المحوري في الصورة هنا اليهود بدأوا يتضألوا والمنافقين بقوا البطل المحوري في الصورة عشان كده سورة الاحزاب دي بتركز جدا على المنافقين بتوع النهاردة بتوع الجرائد الصفراء وبتوع البرامج اللي كل مرة يناقشوا فيها موضوع من المواضيع اللي تعد خطوط حمراء في دين الله عشان ينتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ان محمدا كان يحدثنا عن كنوز قسرى وقيصر واننا اليوم لا يامن احدنا ان يذهب الى الغائط على نفسه الواحد ما هوش عارف يروح الحمام وهو بيقول لنا كسرى وكسرى قيصر ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب يثرب مش الرسول غير اسمها وبقى اسمها المدينة خلاص ده هي يوم الناس دي هتتزال نرجع للاسم القديم الحقد بدأ يطلع والف- والحاجات الدفينة بدأت تطلع والاسم القديم دلالة على ان خلاص بدأوا يستعدوا ان المسلمين هيقضى عليهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي تخيل موقف النبي في اللحظة دي ايه انا حاسس ان داعية قعد يبني دعوته بعمره بعمره بعمره والبنيان بيطلع وفجأة كل البنيان اللي قعد يبنيه بعمره وبدمه بيقع قدام عينيه واحدة واحدة الف لا الف وخمسمية لا الفين لا الفين وتلتمية لا الفين وخمسمية البنيان قاعد يتراجع يتراجع والرسول بعد ما كان حواليه الاف بقى كل اللي حواليه عشرات تخيلوا يا جماعة حالة النبي عليه عليه الصلاة والسلام ساعتها كانت ايه لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة الدنيا محتاجانا وشغلنا محتاجنا واولادنا محتاجيننا ومراتاتنا محتاجيننا ودراستنا محتاج محتاجالنا والدنيا والمصالح وانت عارف الظروف الدين بيتقطع الدين بيتحارب امريكا جاية علينا وروسيا جاية علينا والدنيا جاية علينا وانت تقول لي الظروف سبحان ربي وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها لو المدينة اتدخلت من الاعداء ثم سئلوا الفتنة اكفروا لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا يعني امريكا لما دخلت العراق ما لقتش في كل شارع واحد يرضى يشتغل ليها جاسوس على اخوانه المسلمين ما لقتش في اسرائيل لما دخلت فلسطين ما لقتش في كل حارة واحد من المسلمين يرضى يشتغل جاسوس على اخوانه المسلمين لا اتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا مجتمع غير محصن عكس لما امريكا راحت افغانستان لما رمت الاكل على قرية من القرى وهم هيموتوا من جوع محاصرين ولعوا في الاكل عشان ما ياكلوش الاكل بتاع امريكا شايفين يا جماعة مجتمع محصن عشان كده لو قعدوا 5000 سنة هناك مش هيعملوا حاجة ولو لقوا واحد يعاونهم هناك هيلاقوا 100000 واحد يقف في وشهم يبقى اذا يا جماعة بيظهر هنا المنافقون على حقيقتهم وبيظهر الثبات على حقيقة على حقيقته بقى ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله بس احنا النهاردة زاد دليل يقيني على اننا على الحق ازاي انا بقول لك روح الجامعة طب اروح الجامعة منين من الشارع الفلاني خد بالك الشارع ده فيه محل سوبر ماركت اسمه كذا يبقى انت لما تمشي في الشارع وتلاقي السوبر ماركت ده تقول بس ده انا ايه ده انا ماشي صح يبقى دي معالم في الطريق الى الله طريق الدين يا جماعة لما تلاقي اهل الكفر جايين مجتمعين احنا ماشيين صح انما لما تلاقيهم سايبينك لا يبقى في مشكلة عندنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى وفي طريق الدعوة واذ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الله اكبر ان الفتنة تزود يقينك ان الفتنة ان الشهوات تزود ايمانك وثباتك ان الشبهات تزود يقينك في الله سبحانه وتعالى ده الايمان الحق وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال رجالة من ذكور رجالة بحق وحقيقي صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما دام في نفاق يبقى في صدق فمنهم من قضى نحبه في واحد هو في الطريق قتل زي مصعب كده رضي الله عنه الشاب الجميل الوسيم اللي العطر بتاعه فواح في كل حته زينه المجالس الشاب اللي كان كله بيحب يقعد معاه ويتكلم معاه لما مات الهدوم بتاعته مقطعة الثوب الوحيد اللي عنده لا يغطي رجله يا يغطي راسه الرسول غطى بيه راسه و- وكفنه رجليه في نجيلة الارض في الاذخر نجيلة الارض يا من المؤمنين رجالة فعلا والله يا جماعة صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه ها من لم يقض نحبه شوفوا اللفظ القرآني ومنهم من ينتظر الكلمة دي في غاية الخطورة الكلمة دي يا جماعة كلمة خطورة جدا ينتظر ايه ينتظر ان يقضي نحبه يعني ايه يا جماعة النظر هو تقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر النظر ان انا اقعد ايه انظر للشجرة دي تقعد تبص لها كده من الناحية دي ومن الناحية دي الانتظار يعني ايه الانتظار يعني انا قاعد في البيت مستنيك ابص من الشباك هو جه ولا لسه لا طب الباب انا سامع صوت على السلم اما اروح افتح الشراع ابص جه ولا لسه ولا ابص بالعين السحرية لا طب اما اتصل بالتليفون اشوفه هو اتاخر ليه قال يمكن يكون جاي يمكن يكون ده الانتظار يا جماعة انك انت مشتاق لشيء ومستني ان هو يجي وقاعد تدور هيجي منين الناس كان كل حلم حياتها الشهادة ومنهم من ينتظر ها وما بدله تبديلا فضل على العهد اللي قطعه على نفسه امام الله لاخر لحظه في حياته فضل على الثبات في نصر الدين الله لاخر لحظه في حياته فضل مع الله وورا الله ومتبع لرسول الله وقائم على منهج الله وحافظ لحدود الله وداعي الى الله لاخر لحظه في حياته مين فينا يا جماعه حقق المقامين دول مقام ومنهم من ينتظر امتى يا رب دم هينزل عشانك يا رب امتى يا رب هموت شهيد في سبيلك يا رب امتى تخيلوا يا جماعه واحد مات في ش... في سبيل الله يعني واحد مات على سريره وواحد مات وواحد مات في سبيل الله يوم ما يقابلوا ربنا ربنا هيستقبل مين استقبال اشد حفاوه من التاني تخيلوا طب والمقام التاني وما بدلوا تبديلا انك تفضل ما بدلوا تبديلا طب ده في ايام رخاء انا ممكن اشتغل الدين عادي وما يهمنيش وفي ايام شده وفي ايام حرب من اهل الباطل وفي ايام الارض كلها تجتمع عليك هتفضل ما تبدلش في الاثنين هتفضل في السراء والضراء هو ده البطولة اللي كان فيها الصحابة الازمة تفاقمت يا جماعة وكان يعني والمنافقين قاعدين ي- يرجعوا واللي في قلوبهم مرض قاعدين يرجعوا وسبحان ربي في عز الازمة في عز حرب الدين في عز التشويه الاعلامي على الفضائيات بتاعت العالم كله في عز ما الاسلام صورته مشوهة في العالم في عز ما هو محارب وهو مستضعف تلاقي ربنا بيجيب ناس يدخلوا في الاسلام تقول ازاي دول دخلوا في الاسلام في الوقت ده في الوقت ده اللي غطفان خرجت 6000 راجل من رجالتها يحاربوا رسول الله ربنا يشرح صدر نعيم بن مسعود الغطفاني الغطفان اللي من غطفان للاسلام ويروح لرسول الله انا اسلمت يا رسول الله ومحدش يعرف ان انا اسلمت الرسول قال له انما انت فينا رجل واحد ولكن خذل عنا ما استطعت نعيم بن مسعود الرجل ذو الوجاهه والمركز من غطفان اللي بتحارب النبي مين اللي يشك فيه ومحدش يعرف عنه حاجه يروح لليهود خدوا بالكم ايه في ايه قريش عايزه منكم ايه ها عايزه منكم ناس عشان يبقوا ايه عشان يبقوا يبقوا آه، آه، خدوا بالكم قريش جايه معلش عفوا يا جماعه قريش جايه تحارب النبي قريش بينها وبين النبي مسافات ممكن في اي لحظه يمشوا ويسيبوكوا انتوا طب وبعدين عشان تضمنوا ان هم ما يسيبوكوش اطلبوا من قريش رهائن عشان يفضلوا معاكم عشان قريش ما تتنازلش عنكم ابدا اه صح والله ده انت كلامك مظبوط ويقوم رايح لقريش خدوا بالكم اليهود ندمت ان هي عهدتكم وكسرت العهد بتاعها مع محمد وهيطلبوا منكم رجاله عشان يسلموهم لمحمد يقتلهم عشان يصالحوا بيهم محمد فالاتنين وقعوا في بعض اتفك التحالف بتاعهم فكان من ضمن الاسباب الخطيره اللي كانت لصالح المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم كانت الخاتمه العجيبه يا جماعه الغزو الخاتمه العجيبه جدا ورد شوف معايا واحد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا عايزين ربنا يرد امريكا عننا كده بس لما نبقى رجاله زي المؤمنين اللي في سوره الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اثنين وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب بنو قريظة اول ما الاحزاب مشوا الرسول قال في ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة سيدنا جبريل نزل للنبي قال له ان الملائكة لم تقلع لأمة الحرب انت رايح فين انت هتناموا على على بني قريظه اللي كانوا هينسفوا الاسلام في لحظه ما هي دي مصيبه اليهود يا جماعه ان ممكن في الحيل بتاعته يجمع عليك الارض كلها لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه انطلاق على بني قريظه حصار 25 يوم ثم تقتيل كل الرجال بتوعهم ليه لان كان كل المسلمين هيقتلوا بسبب اللي هم عملوه فهذه جريمه لا يوجد عليها عقاب الا الاعدام لمثل هذه الفئه الخائنه اللي كانت هتهلك دين الله سبحانه وتعالى في الارض يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتل فين الرعب الوقت يا رب فين الرعب ده احنا اللي مرعوبين منهم يا رب ما هو مفيش ايمان وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ثلاثة واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطلوها ده كمان بشرى بقى بحاجات لسه جاية بمناسبة الصبر اللي الناس صبرته في هذه الغزوة وارضا لم تطؤوها يا شايفين يا جماعة شايفين الغزوة المنظر ده كله انتهى على ايه لان احنا كنا مع الله سبحانه وتعالى سورة الاحزاب سورة مدنية كل اللي قبلها مكي كل اللي بعدها مكي لما مدنية تيجي وسط هذا الشوط المكي يبقى المقصود الاساسي ان التكاليف بتاعت السورة دي تكاليف صعبة ولازم تتطبق فلازم تتشحن ايمانيا كويس قوي قبل ما تدخلها عشان لما تدخل في هذه السورة يحصل ايه تقدر تطبق التكاليف بتاعتها اتكلمنا قبل كده في سورة النساء عن الخماسية فاكرينها فاكرين لما قلنا ان سيدنا عمر قال تعلموا النساء والاحزاب والنور ايش معنى التلاتة ده ده من يعني فقه سيدنا عمر في القرآن التلاتة يا جماعة بيركزوا على المنافقين والتلاتة بيتكلموا عن الخماسية فاكرين الخماسية بتاع سورة النساء لما قلنا وانتوا بتقروا سورة النساء هتلاقوها بتتكلم عن خمس حاجات مرة دي مرة دي مرة دي ورا بعض عن اليهود ايات ذكر اليهود والمنافقين والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال والجهاد والمرأة والاسرة قلنا ايه العلاقة بين دول وبين دول ان الشيطان بيفسد المجتمع الاسلامي من خلال استشراف المرأة لما تخرج وافساد الاسرة ويقرب الشيطان قوي الابليس الكبير يقرب الشيطان اللي يعرف يفسد بين راجل وزوجته اليهود زي الشيطان اليهود بيهدموا المجتمع الاسلامي من خلال تحرير المرأة او التغرير بالمرأة ومن خلال هدم الاسرة طب اليهود اذكياء زي الفيروس بيجي من بره يحقن السم بتاعه في الخلية ويجندها ليه يقوموا اليهود يجوا من بره يحقنوا السم في المنافقين ويجندوا المنافقين جوه البلد عشان يفسدوا يعني اليهود ما يجوش انما يسخروا لك مجله زي الدستور حتى لو بتوع الدستور مش واخدين باله يسخروا مجلات زي المجلات الصفراء بحيث انها تهدم في دين الله سبحانه وتعالى يبقى دي اليهود واقفين من بره بيحنوا السم في المنافقين المنافقين يبدأ يبداوا يركزوا على هدم الاسره وهدم المراه وافساد المراه يحصل ايه المراه مش هتربي رجاله والمراه هتفسد الشباب اللي موجودين في جيلها دمرنا ثلاث اجيال على الاقل مفيش طاعه ولا اتباع لرسول الله طب اخرجوا قتلوا مفيش مفيش قتال القضية دي لازم تتقطع من اولها يبقى اذا يا جماعة دي الخماسية فين الخماسية دي في سورة الاحزاب اليهود ها ها وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصين ده دول اللي كانوا يضيعوا الدنيا كلها لما فتح الثغر الجنوبي بسببهم طيب المنافقين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما المنافقين بيسيطر ذكرهم على الصورة كلها من اولها لاخرها اليهود في سورة النساء كانوا هم الابطال الوقت اليهود يا جماعة خلاص المدينة عادت خالية من اليهود تماما بس بعد ما ربوا جيل من المنافقين فعلا ربوا ابلسة فالمنافقين بدأوا يلعبوا في هذه الفترة اللي هي خمسة هجرية دور خطير جدا في افساد المجتمع تخيلوا الجيش 3000 يروح 2700 منه تخيلوا يعني ايه يا جماعة انتوا فاهمين انتوا متصورين قوة المرافقين في المجتمع كان شكلها ايه بقوا قوة منظمة مرتبة بتخطط فكان لازم مواجهتها بكل عنف في هذه المرحلة بعد ما تم بفضل الله القضاء على اول عقبة نهائيا وهي عقبة مين المشركين كان الرسول في وش المشركين والمنافقين واليهود والنصارى كل دول قدامه بعد الاحزاب انتهت قضية المشركين خلاص اليوم نغزوهم ولا يغزوننا بقت قضية المنافقين بقت كل الطاقات محشودة من اجل مواجهة هؤلاء المنافقين طيب بالنسبة للطاعة والاتباع صورة الاحزاب لو انت عايز اكتر فكرة بتربط ما بين اياتها كلها تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت عايز اكتر فكرة بتربط ما بين اجزائها ازاي من اول الصورة قول الله سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اولى بيك منك تحبه اكتر ما تحب نفسك تخاف عليه اكتر ما تخاف على نفسك تعظمه اكتر ما تعظم نفسك تسعى على صيانة حرماته والدفاع عن سنته اكتر ما بتصون حرماتك وتدافع عن اولادك واسرتك ودنيتك الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم بعد كده بعدها على طول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر حاجة جميلة اوي يا جماعة ان بعد الموقف العصيب ده القائد يخرج نموذج قدام الاتباع بتوعه يعني انك تفضل نموذج يعني انت راجل بتدعو شله بتاعتك مثلا حصل مشكله في الامتحانات اما انت تجزع وتقع يبقى انت خلاص انت ضربت النموذج قدامه انك انت في عز الازمه برضه تفضل نموذج الرسول في عز الازمه عليه الصلاه والسلام برضه فضل نموذج برضه فضل اسوه يتبع بيه وخدوا بالكم يا جماعه الرسول بيقول اتبعوا اتبعوا ايه يا رب ده احنا محاصرين ده احنا مهددين ده احنا هنتنسف اتباع الرسول اللي ضيعكم في احد عدم اتباع الرسول اوعوا تغلطوا اي غلطة في الاتباع يبقى لما ربنا يتكلم في غزوة الاحزاب عن اتباع النبي معناه ان اتباع النبي ده قضية مصيرية بالنسبة لنا قضية حياة او موت وجود او عدم نصر او هزيمة بالنسبة لنا بعد كده يا نساء النبي لستن كاحد من النساء يبقى اي حد هينتمي للنبي ويقترب بيه لا يعامل زي احد من البشر ويقاس عليها مع الفارق نساء الدعاء يا نساء الدعاء لستن كاحد من النساء لازم تستحمل اكتر ما غيرك بيستحمل وتقفي مع جوزك اكتر ما غيرك بيقف ولازم تضحي بشهوات الدنيا اكتر ما غيرك بيضحي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا الرسول اتكلم خلاص خلصت محدش يقول اقنعني ومش اقنعني ونتناقش الرسول قال قال رسول الله الكلمة دي لما نسمعها من اي امام على المنبر لازم قلبك يترعش قال رسول الله على طول كلك تبقى اذان صاغية لبيك يا رسول الله لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده شوفوا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ربنا وصف الشمس في القرآن بانها سراج ووصف القمر في القرآن بانه منير وحينما وصف رسول الله جمع له ما وصف به الشمس والقمر وصفوا بانه السراج المنير يعني ايه يعني رسول الله ده ده شمس النهار ده ده قمر الليل ده الرسول ده اللي نوره مغطلنا ال 24 ساعة عايزين يا جماعة نبقى كده مع الناس نبقى نور بيغطي للناس كل خطوة في حياتها وعايزين نفهم خطورة سنة رسول الله انها بتنور لنا كل حاجة في حياتنا ده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخر الصورة يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى اوعوا تأذوا رسول الله زي ما اوذي موسى زي موقف زيد كده الرسول صلى الله عليه وسلم ده امر من ربنا نزل له يعني الرسول- يا جماعة ده الواحد وهو شغال في الدعوة ولا رايح درس لو شاف ملك الجمال العالم قدامه والله ما يبص لها يعني هو هو اللي بيشتغل في الدعوه ده في دماغ اصلا للدنيا يبقى اذا لما ينزل تشريع ان الرسول يتزوج من آه، من زينب بنت جحش رضي الله عنها ده ده اصلا حاجه ربنا عاتب النبي ازاي يعني نفسه شالت من هذا الامر النبي نفسه عليه السلام ربنا عاتبه قال له الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ده من ضمن الايات اللي في السورة ومن ومن ضمن الايات اللي في السورة يا جماعة من ضمن الايات اللي في السورة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا آه لما الرسول يدعوكم لوليمة يعني لا تدخلوا بيوت النبي الا ان كنتوا ايه تدعوا الى طعام غير ناظرين اناه يعني مش آه، لما تدخلش غير اذا دعيت واذا دعيت الى طعام تدخل لما الطعام ينضج واول ما الطعام ينضج ولا مستأنسين لحديث تقوم خارج على طول ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق يبقى الصورة كلها دفاع من ربنا عن النبي وتعظيم من ربنا للنبي وربنا بيقول لنا قد ايه مقام النبي عظيم وقد ايه لازم نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيع رسول الله يبقى ده النقطة الثالثة في الخماسية النقطة الرابعة يا جماعة المرأة دور المرأة العمل خطير الصورة بتقول لك قد ايه لازم العلاقة بين الرجل والمرأة تنظم لازم تنظم ازاي ده ربنا بيقول نساء النبي نساء النبي مش البنات بتوع اليومين دول وبيقول الصحابة مش الشباب بتوع اليومين دول بيقول واذا سألتموهن متاعا يعني الحاجة ضرورية مش كشكول المحاضرات فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني انت قلبك انضف من قلب نساء النبي وانت قلبك انضف من قلب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والحاجات اللي احنا محتاجينها بقى الاختلاط يا جماعة لازم يبقى في ضوابط مسألة الاختلاط الحجاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ربنا وصف السفور ده بانه جاهلية نوع من انواع الجاهلية المكياج ده جاهلية كشف الشعر ده جاهلية ده انتكاس شديد عن دين الله سبحانه وتعالى ونزلت اية الحجاب في سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ولازواجك قبل بناتك ليه الام لو فعلا صالحة البنت هتطلع صالحة ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يبقى اذا خطورة خطورة ال- العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع يا جماعة سورة الاحزاب اول سورة في القرآن تقول للمرأة انت مطلوب منك تبقى داعية انت مطلوب منك تبقى طالبة علم انت مطلوب منك تبقى مجاهدة زيك زي الراجل انت زيك زي الراجل واقفة على نفس الصغور اللي واقف عليها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة اطلبي علم اطلبي علم بالضوابط بتاعته قال له اول مرة اسمع القرآن بيقول للمرأة اطلبي علم ايوه لان الحرب ضد النفاق النفاق بيدمر المرأة النفاق بيركز على المرأة ما ينفعش نص المجتمع يغيب من هذه المعركة لازم تبقي زيك زي الراجل جنبه في مواجهة هذه المعركة بالظبط ده ربنا بيقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تفصيل المرأة جنب الراجل في كل ثغر من ثغور الدين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصدق يعني لازم تعمل لدين الله الصدق يعني لازم تدعي الى الله الصدق يعني لو وصلت انك تجاهدي في المعركة تجاهدي في المعركة والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات و ما بين الصائمين وما بين الذاكرين الحافظين فروجهم والحافظات ربنا حط حفظ الفرج ما بين الصوم والذكر كان اكتر حاجتين الشاب يستعين بيهم على الشهوة الصيام وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمة يبقى دور المرأة الخطير ومن يقنط من كنا لله مش ومن تقنط ومن يقنط انت زيك زي الراجل لازم تقف على نفس الثغور اللي واقف عليها الراجل حتى من اول السورة يا جماعة شوف ربنا بيقول ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه في جوفه ده دول المنافقين ما ينفعش تبقى معانا وعلينا ما ينفعش تبقى بوشين ولا تبقى بقلبين الايه اللي بعدها ايه وما جعل ازواجكم التي تظاهرون منهن امهاتكم يبقى ايه اللي ربط النفاق بقضية الظاهر المتعلقة بالمرأة الاتنين نفس القضية النفاق بيستثمر اساسا الم... لما ربنا يربط الاتنين ببعض يبقى بيعرفك خطورة قضية النفاق وعلاقتها بالمرأة اخر الصورة خالص لما ربنا بيقول ان عرضنا الامانة في امانة كلنا شايلينها في مسؤولية كلنا شايلينها الدين ده امانة تكاليفه امانة نصرته امانة الدفاع عنه امانة نشره امانة انا عرضنا الامانة على السماوات السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا شوف الايه اللي بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ذكر المرأة في الشرك وفي النفاق دلالة ان المرأة الكافرة والمنافقة لها فاعلية في هدم الاسلام وفعلا معظم طيار النفاق مش رجالة ستات معظم المنافقات والطيار العمالي في البلد ستات ما هماش رجالة بس بتلاقي ست ست تعمل لك برنامج كل اسبوع تسمم بيه مخخ الناس تعمل لك جريدة تسمم بيها مخخ الناس تألف كتب تسمم بيها مخخ الناس تلاقي معظم الطيار العلماني فعلا نساء يا جماعة ان المنافقين والمنافقات اه والمشركين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وايه والمؤمنات بعد اية الامانة كان الامانة مش على الرجالة لوحدهم ده على الرجالة وعلى الستات كمان يبقى اذا ربنا بيحمل المرأة دور خطير جدا في هذه الصورة لان في الوقت اللي بيشتد بيه حرب النفاق زي الوقت لازم كل واحد يشوف له ثغر لازم كل واحد يعمل له حاجة يبقى ذكرت اليهود ذكرت المنافقين ذكرت الطاعة ذكرت القتال طبعا غزوة الاحزاب اللي احنا يعني اللي الصورة بادئة بيها ذكرت المرأة والاسرة بالكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في المرأة والاسرة يعني ايه يعني احنا دلوقتي لو عايزين نستخلص من صورة الاحزاب ايه اللي المفروض نعمله ايه اللي المفروض نعمله رقم واحد تعظيم الرموز تعظيم رسول الله وتعظيم الدعاء هما دلوقتي بيحاولوا يعملوا ايه هو فلان الفلاني راكب عربيه منين وفلان فلان امال فلان الفلاني هياكل منين يا جماعه فلان الفلاني ده الشريط بتاعه بيسمعه على النت نص مليون بني ادم وبيشتري الشريط يجي ربع مليون بني ادم وبيحضر له الدرس يجي 100000 بني ادم ولا الخطبه 100000 بني ادم انتوا عايزين بعد الفتح اللي ربنا فتحه على ايديه ده يفضل حاجه غير الدين ازاي يعني هو يعني كله هيشتغل في الدنيا طب ومين اللي هيشتغل الدين ومين اللي هيقوم بدور يعني ابو بكر ودور عمر ودور يعني الصحابه تكاملوا مع بعض يا جماعه مين اللي هيشيل الدين انتوا عايزين واحد زي ده يعمل ايه ما هو لازم يتفرغ للدعوه طيب ولما يتفرغ للدعوه هياكل زلط وياكل اولاده طب ويقعد يجيب شويه طين كده وي... هيجيب منين ايه؟ يبقى اذا مساله ان داعيه فقير وكلهم اصلهم فقراء جدا مساله ان داعيه فقير ياخذ مال عشان يتفرغ للدعوه ايوه يا جماعه ايوه طبعا ياخذ مال عشان يتفرغ للدعوه ايه القضيه احنا بنتكلم هنا في دروس التفسير كتير جدا على مساله ان احنا ما ناخدش اجر على الدعوه وإن... ولكن افرض فعلا في لحظه من اللحظات عجزت المهام الدعوية اللي ملقاة على عاتقك بقت فوق طاقتك ما عادش عندك ثانية زي الدعاء ربنا يبارك فيهم ما عادش عندهم لحظة خلاص هتعمل ايه في هذه اللحظة ان كان ربنا اغناك خلاص ما اغناكش تاخد على قدر ما تحتاجه يبقى اذا الدفاع عن الرموز لان هدم الرموز ده هو اكتر حاجة بيحاولوا يعملوها في المجتمع هدم الرموز يستغلوا حادثة زي حادثة زيد وزينب ويبدأوا يشتغلوا بقى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى الحاجة التانية يا جماعة اللي لازم نعملها في هذا الوقت مسألة يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمك على المنافقين شوف بيتكلم على المنافقين ازاي في الصورة بيقول لك اوعى تخاف منهم اوعى تتعامل معاهم بهوادة يعني ربنا خلانا في القرآن نتعامل مع اليهود احيانا بسياسة مع النصارى بسياسة ايوه سياسة ليها دوافع كتير جدا ولكن مع المنافقين في المرحلة دي ما فيش سياسة فاكرين شريط الشيخ وجده غنيم لما نزل شريط في رد على مسبيرو فاكرين في اعتقد كتير جدا سمعوه هجوم هو ده الاسلوب ينفع مع الناس دي الهجوم ليه لانهم مرعوبين اصلا منك لا ينفع معهم الا الاسلوب الهجومي شوف ربنا بيقول للرسول ايه يا ايها النبي من اول السورة على طول اتق الله اتق الله ايه ده ولا تطع الكافرين والمنافقين اوعى تخاف منهم وتسمع كلامهم في حاجة لانك انت خايف منهم ان الله كان عليما حكيما وفي اخر المقدمة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وربنا في وسط السورة يقول للنبي الذين الذين يبلغون رسالات الله ولا ويخشون ولا يخشون احدا الا الله يبلغون ايه مش رسائل رسالات جمع مؤنث سالم الجمع السالم بيفيد ايه يا جماعة ان كل مفرد من مفردات هذا الجمع قائم متكامل يعني ايه يعني كل كلمة من كلمات ربنا اتبلغت تمام التمام انا ممكن مثلا اديت 100 جواب قمت رايح مديهم للمكان اللي انا هبلغهم المية على بعض كده يبقى انا كده بلغت الرسائل انما جواب جواب اطلعه واطمن ان هو موجود وسليم وتمام واديه بايدي خلاص او مطلع التاني ومديه بايدي يبقى كده الرسالات بقى الرسالة رسالة اتبلغت على اكمل وجه ولم يختم اي رسالة ولم يقصر في الجهد المبذول او المطلوب لتبليغ اي رسالة الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا يبقى الحاجة اللي بعد كده عدم الخوف اثناء الحرب مع الم... مع هؤلاء المنافقين الحاجة الثالثة خضور دور المرأة طبعا يجب ان المرأة تلعب دور خطير جدا يا جماعة الصورة بتقول للمرأة لازم تبقى طالبة علم لازم تبقى داعية لازم تبقى انسانة مؤمنة عابدة لازم مش قضية المرأة الوحيدة ان هي قرنا في بيوتكن ما... ما منعتش ان ربنا يقول لها اطلب علم ما منعتش ان ربنا يقول لها خليكي صادقة يعني اشتغلي في الدعوة الصدق هو في واحد صادق هيشوف الدين بيحصل له اللي بيحصل له وما يشتغلش في الدعوة الى الله وما ينصرش دين الله سبحانه وتعالى والا ايه الصدق هنا وايه الصبر اصلا اللي ربنا طلب منها انها تصبر عليه يبقى اذا يا جماعة ربنا حط على اكتاف المرأة في هذه الصورة مسؤولية عظيمة على انها نصف المجتمع ونصف الحرب والرد على هؤلاء المنافقين الحاجة الاخيرة اللي احنا هنتكلم عنها في الحرب عليهم في هذه الصورة شوفوا ربنا بعد غزوة الاحزاب بيقول ايه وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها ها الايه اللي بعدها ايه يا ايها النبي ايه ها قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين ومتعكن وسرحكن يعني ايه ايه اللي جاب الاية دي بعد اية الاحزاب كأن الجهاد بيجيب الدنيا ما انت لما تخرج تجاهد الدنيا تفتح عليك لما الدنيا جت بقى هتعملوا ايه ما هو نساء النبي قالوا له طب احنا قبل كده كنا بناخد ربع جنيه في اليوم ناكل بيه لانك ما كانش معاك انما دلوقتي لا الدنيا فتحت وبني قريظة فتحت والغنائم بتاعتها جت وانت ليك خمس الغنائم نائم وسع علينا بقى اكلنا بقى عيشنا بقى لبسنا فسحنا ورينا الدنيا اللي احنا اتحرمنا منها لان الدنيا عادت موجودة خدوا بالكم ربنا بيقول ان الداعية ساعة ما ده الصادق بقى يا جماعة الصورة بتكرر لفظ النفاق ولفظ الصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما احد الله عليه الصورة بتقول لك ان الصادق ما هو زاهد في الدنيا لان ما عندوش دنيا هو زاهد في الدنيا لان كل طاقته لدين الله سبحانه وتعالى طب وبعد كده لما الدنيا تتفتح ما, يوز... ما يزودش من الدنيا على ما يجيبش الدنيا ويديها لنفسه الدنيا تروح للدين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه الدنيا وداها كلها للدعوه كان الاموال بتاعت البحرين تيجي اموال رهيبه لم يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عطاء مثلها في الدنيا ابدا يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه للصحابه ضعوها في المسجد حطوها يعني مثلا زي في المسجد كده حطوها في اخر المسجد الصحابه داخلين كوم الذهب الفلوس زمان كانت ذهب وفضه كوم الذهب مهوله يقوم الرسول بعد الصلاه يقوم رايح ومنادي الصحابه ابشروا بقى واملوا ما يسركم ايه يا رسول الله انا عليا دين خد يا رسول الله انا عليا مش عارف عايز ابني بيت ولا عايز اعمل ايه خد يا رسول الله انا ما اعرفش غرمت غرامه في دية واحد مقتول او قاتل وعايز ادفعها خد خد خد الصحابه بيقول لك في البخاري ايه فقام رسول الله ولم يبق من هذا المال شيء ما بقاش منه اي شيء الدنيا كلها ولون خمس يا رسول لون خمس الدنيا كلها عشان نصرة الدعوة وعشان نصرة الدين يبقى اذا عدم الافتتان بالدنيا وتوجيه الامكانيات الدنيوية من اجل نصرة الدعوة التانيين مؤسسات بتنفق مليارات انت لا عندك مؤسسات ولا عندك دول ولا عندك حاجة كله انفاق فردي يبقى لازم نعوض بالانفاق الفردي انفاق الدول اللي هما بينفقوه امريكا لما تدفع لها 10 20 مليار على التنصير كل سنة واوروبا لما تدفع لها 10 20 ولا 30 مليار على التنصير كل سنة ودي ودي ودي والفاتيكان لما يدفع له معرفش على التنصير كل سنة طب وبعدين ومين اللي يدفع الدعوة لله ومين اللي يدفع لدين الله ومين اللي ينافح عن دين الله سبحانه وتعالى يبقى اذا توجيه الامكانيات الدنيوية وتوجيه الطاقات الدنيوية من اجل اعلاء كلمة الله ونصر دين الله وقد افلح من صدق وقد افلح من حمل الامانة التي اشفقت منها السماوات والارض والجبال وقد افلح من كان رجلا صدق ما عاهد الله عليه فاما قضى نحبه واما ينتظر وما بدل تبديلا في طريق الدعوة الى الله وطريق نصر الدين الله سبحانه وتعالى يبقى سورة الاحزاب الواقع اللي احنا فيه الاحزاب الكفرية بتاعت الحرب وامريكا واحلاف والاحلاف اللي راحت العراق والاحزاب بتاعت العلمانية الجرائد والبرامج والفضائيات والبرامج اللي يجيبوها لك دايما عن الفضائيات شيخ ودايما لازم يكون ما بعرفش يتكلم واحد ازاري كده وخلاص ومعاه واحد علماني فصيح اللسان ويبداوا يتناقشوا في قضيه حساسه جدا في الدين عشان يطلع لك في الاخر ان الشيخ ما يعرفوش حاجه وان الدين ده اي حاجه وان انتوا مش فاهمين الدين صح احنا اللي فاهمين الدين صح تعالوا بقى ما نعرفكم الدين بتاعنا بقى ولا الدين بتاعكم عشان نقول لكم الاسلام الصحيح الصريح يبقى اذا يا جماعه دي كان موضوع سورة الاحزاب وهو كل واحد يشوف له صاغر يقف بيه في هذا الدين يا اما هتبقى منافق يا اما هيبقى في قلبك مرض يا اما هتبقى مؤمن صادق لا تبدل تبديلا بعد سورة الاحزاب هندخل في سورة ايه سبأ ايه سورة سبأ احنا عايزين الثلاث صور الجايين ندوق منهم ازاي سورة سبأ بتتكلم عن ايه سورة سبأ اولها نموذجين نموذج اللي شكر ونموذج اللي كفر نموذج داود وسليمان مشروحة في صفحة والصفحة اللي قصادها نموذج سبأ قبلهم كلام عن الله وبعدهم كلام عن الله الكلام اللي عن الله ده عن مشيئة الله وقدرة الله وعلم الله وعظمة الله وملك الله الكلام ده قصاده ناس مع الله وقصاده ناس معرضة عن الله قصاده ناس شكرت وناس كفرت النموذجين قدامك ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد الحديد اه يلين لسيدنا داود ليه عشان كان مع الله سبحانه وتعالى وقالنا له الحديد ده كلمة خطيرة قوي في القرآن ان اعمل سابغات وقدر في السرد طريقة صناعة الدروع الدرع يبقى طويل ومغطي جسم الجندي ويبقى ال- ال- القدر في السرد يعني الحلقات بتاعته داخله في بعض ومحكمه ربنا بيحكي لنا كيفيه صناعات التسليح في القران اه عشان نعرف خطوره العلوم الدنيويه وخطوره نصره الدين بالد- بالدنيا في القران بس خد بالك قبل ما ربنا يقول نصره الدين بالدنيا قبلها بيقول ايه يا جبال اوبي معه والطير يبقى العباده طيب انا اعمل سابغات وقدر في السرد بعدها واعملوا صالحا يبقى العمل الصالح والعباده ربنا حط نصره الدين بالدنيا قبلها عباده وبعدها عباده عشان تفهم ان اي حد هيقول لك انا بنصر الدين بالدنيا وهو عبادته ضعيفه عمرك ما هتقدر تحكم نيتك لما الدنيا تفتح عليك عمرك ما هتقدر تحكم نيتك انما عايز تنصر الدين بالدنيا لازم تكون انسان عابد عشان فعلا نيتك تفضل لله تدخلها لله وتخرج منها لله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القط قصاد الحديد بتاع سيدنا داود النحاس لسيدنا سليمان طيب ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه شوفوا رب شوفوا سيدنا سليمان لما الدنيا جت استثمرها في ايه يعملون له ما يشاء من محاريب اماكن للعباده وتماثيل على احد الاقوال اي امثال ما يحدث في البلاد الاخرى من احوال الشرك او الكفر عشان سيدنا سليمان يعلم حال اهل الارض على دين ربنا ولا لا عشان الدعوه الى الله يبقى الدعوه الى الله وجفان كالجواب وقدور راسيات فيها الاكل والشرب عشان صنائع المعروف يبقى سيدنا سليمان سخر الملك من اجل من اجل العبادة والدعوة وسيدنا داود سخر الملك من اجل ان اعمل سابغات وقدر في السرد من اجل الجهاد في سبيل الله يبقى الدنيا استعملوها في نصرة الدين فعلا لانهم كانوا قوما عبادة وربنا بيقول لك فتح عليهم في الدنيا قد ايه وفتح عليهم في الايمان والعبادة قد ايه ده نموذج الشكل اعملوا ال داود شكرا ده نموذج الشكل الكافر بقى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عايزين نشيل كلمة سبأ ونحط العراق نشيل كلمة سبأ ونحط لبنان نشيل كلمة سبأ ونحط الخليج ولو ان الخليج لسه ما كملش السلسلة نشيل كلمة سبأ ونحط نفسنا ماشيين في السكة اهو بفضل الله عايزين نشيل كلمة سبأ ونحط اسمائنا يا جماعة للأسف لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال امشي في اي طريق من طرق من طرق البلد اي طريق مسافر شربين بالاس اي بلد عن يمينك جنة خضراء لاخر الافق وعن شمالك جنة خضراء لاخر الافق اللي سافر السعودية يشوف منظر غريب جدا عن يمينك صحراء وجبل لاخر الافق وعن شمالك صحراء وجبل لاخر الافق انا سافرت السعودية ما شفتش نقطة ما شفتش منظر اخضر من يوم ما سافرت لغاية ما رجعت منظر اخضر على الطريق انما انت في مصر سبحان الله جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له خليك شاكر بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم عقوبة المعصية بقى وبدلناهم بجنتيهم جنتين اه وبدلناهم بجنتين ايه ها جنتين يعني فضلت الجنتين هتفضل تمشي في الطريق تلاقي على يمينك جنه وعلى شمالك جنه بس فين الذهب الابيض بتاع زمان وفين عود الذره اللي كان بيطلع ثلاث كيسات بتاع زمان وفين طعم الفراوله بتاع زمان وفين طعم الاكل والفاكهه بتاع زمان وفين الذهب الاصفر بتاع زمان وفين الزرع بتاع زمان وفين الغطاء بتاع زمان اللي كانت يغطيك طول الزرع اللي فيها فين البركه بتاعت زمان وبدلناهم بجنتين جنتين برضه اصل ربنا ما بيسحبهاش مره واحده عشان الانسان ممكن يضطهد جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل الايه الانخساف وضياع البركه اللي حصلت فقالوا وجعلنا بينهم الرزق اهو بدا يروح يا جماعه بدا البطاله تظهر بدا ال- ما فيش حد مكفيه حاجه بدا الفقر ينتشر بدا المجتمع يبقى مجتمع طبقي بدا كل الحاجات بتحصل بس لسه نعمه الامن لسه يعني ماشيين في بلدنا امنين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها اللي هي زي قرى فلسطين كده قرى ظاهره زي ما بيننا وبين مصر مثلا آه، قرى طول المسافه بيننا وبين القاهره قرى يبقى اذا ده معناه ايه الامن ان انا طول ما انا مسافر انا مش خايف ان حد يقطع عليا الطريق لان طول ما انا مسافر ناس وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير انا طلعت من مصر دلوقتي هتوصل بعد قد ايه بعد ساعتين لو كان في قطاع طرق كنت اقول الله اعلم هوصل بعد قد ايه دلالة الامن عشان كده ربنا قال سيروا فيها ليالي واياما امنين يبقى لسه الامن اهو فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا ال الايه دي يا جماعه بتقول ايه يعني يعني انا حتى الان ما لقيتش مثلا قول يعني ايه الواحد ممكن يطمئن قوي ليه فيها ولكن الواحد من اللي شافه في الواقع ده ممكن يبقى فيه نظره في الايه دي فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا الايه اللي قبلها ربنا بيقول ان الطرق التجاريه بينهم وبين القرى المباركه بيننا وبين بعض كمسلمين واهل دين لسه مفتوحه يبقى اذا تجروا مع المسلمين وربنا يبارك لا لا لا لا, لا. ما ينفعش الكلام ده الازمه الاقتصاديه عاد لازم الحل بتاعها الانفتاح والعولمه على العالم كله عايزين نسافر الصين ده اللي بيروح الصين بمليون بيرجع ب 2 مليون ده اللي بيروح جنوب شرق اسيا بمليون بيرجع ب 2 مليون طب يا جماعه والمسلمين ما يتاجروش مع بعض ويبقى كل اعتمادنا في الاقتصاد اه باعد بين اسفارنا يبقى اذا التشخيص الخاطئ هم شخصوا قله الرزق على ان سببها ان مفيش شطاره طب ما نبعد اسفارنا بقى عشان نجيب كمان من بلاد البعيده تجاره وتبادل تجاري ما فسروهاش على انها معاصي من الاصل الطمس على البصيره فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث مرحله لبنان اللي شفناها وللاسف العراق احاديث يعني ايه يعني نفضل قاعدين كده يا عيني شفت بيعملوا ايه في المغرب يا عيني شفت اللبنانيين متمزقين في الارض ازاي بقى كلمه يا احاديث الناس بقى قاعدين صعبوا عليهم ومزقناهم كل ممزق زي لبنان كده مفيش لبنان اتمزقت في الارض كلها شويه في استراليا شويه في امريكا شويه في كل دوله اوروبيه شويه مش عارف فين ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنا ابليس قال انا هضلهم وضلهم فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الايات بتاعت الشكر والكفر ده ابن مزجون هما وربنا ادى لدول ايه وفتح لهم قد ايه وربنا عاقب دول قد ايه في الدنيا الاثر الدنيوي للدين الاثر الدنيوي للطاعه في قصه داوود وسليمان والاثر الدنيوي للمعصيه في قصه سبا بعدها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض حد يملك حد يملك يا جماعه شبر في الشمس حد يملك يا جماعه فدان في القمر حد له يا جماعه متر في متر في زحل ولا المشترى ولا حد يملك اي شيء ده كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى وما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك ولا حتى ملكية مشتركة وما له منهم من ظهير ولا حد من دول اصلا ظهير مع الله سبحانه وتعالى او بيدافع او بيحمي اي حاجة لله يعني ما لهمش اي وجود الله هو الملك الله هو المهيمن ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم شوف المنظر الملائكه قدام ربنا ربنا بيصدر امر من الاوامر للملائكه الملائكه كانها بتروح في غيبوبه بترتجف وهي بتسمع الامر حتى اذا فزع عن قلوبهم خلاص بقى راح اللي كان فيه وربنا بيصدر لهم الامر قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق الله اكبر شايف الاستسلام شايف التعظيم شايف تعظيم ربنا سبحانه وتعالى شايف قد ايه ملك في الكون يبقى اذا القصتين قبلهم الحمد لله الذي له الملك ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة يا رب ليه له الحمد في الاخرة الحمد يعني الثناء كأن اي حاجة صدرك ارتب منها في الدنيا او اي مشكلة قلت يا رب انت عملت فيا كده ليه ولا بتالي كده لما هتشوف يوم القيامة المشهد الاخير هتقول يا رب ليك الحمد هتثني على الله يا جماعة كل القصص بتاعت الدنيا المشهد الاخير بتاعها بتاع الاخرة لسه ما تشافش مليار قصة معلق عليها المشهد الاخير في الاخرة لما هنشوف في الاخرة المشهد الاخير في كل قصة مشهد مشهد هيخلينا نقدر ونقول يا رب فعلا الحمد ليك يا رب الثناء عليك يا رب فهذا دلالة على ان فعلا ربنا اله حكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ليه الرحيم الغفور كل القرآن الغفور الرحيم لا ده هنا زي بلدة طيبة ورب غفور رحيم يعني ادانا بلد جميلة وبلد كلها امن وبلد فيها اطول نهر في العالم وبلد بيغطاها بحرين من اكبر بحر من من البحار اللي مليانة سمك في العالم وبلد فيها وفيها وفيها وفيها يبقى ده الرحيم طب ولو عصينا بس رجعنا وتوبنا يبقى الغفور يبقى ربنا انا بيتكلم عن حاجة تانية يا جماعة قد ايه ربنا رحيم معانا وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى غفور معانا ديت يعني ايه الرشفة من الرحيق اللي احنا رشفناها من سورة سبأ عايزين نرشف رشفة بقى صغيرة من سورة فاطر سورة فاطر دي جميلة قوي يا جماعة حتى اسمها فاطر ما تحسش في قلبك بحاجة كده وانت بتسمع كلمة فاطر دي تحسش بعظمة بقدرة مين اللي خلق كل ده سورة فاطر بتتكلم عن ايه سورة فاطر من اول ثلاث ايات بتعرفك بتتكلم عن ايه الحمد لله فاطر السماوات والارض اللي خلق كل ده ده اللي انشأه من الاصل اصلا فاطر السماوات والارض كلمة الخلق ممكن معناها ان حاجة تخلق منها حاجة انما كلمة الفطر ان حاجة من الاساس انشئت اصلا فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى واكتر وثلاث واكتر ورباع واكتر يزيد في الخلق ما يشاء في الملائكة وفي كل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ان الله على كل شيء قدير يبقى اولها عظمة الله سبحانه وتعالى ها بعد كده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها اوعوا تفتكروا ان ربنا لو فتح للناس باب رحمة في الدين او في الدنيا حد يقدر يمسكه وما يمسك فلا مرسل له من بعده يعني ايه النفع والضر بيد ربنا سبحانه وتعالى طيب الاية الثالثة قبل ما نقول الثلاث ايات بيعرفونا موضوع السورة ازاي يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا اخي انت مين اللي اكلك امبارح مين اللي فطرك امبارح ربنا طب اول امبارح ربنا طب اول اوله ربنا انت بتحب حد غير ربنا يعني في شاب بيحب واحده مثلا طب تخيل لو هي بتاكلك كل يوم كانت عملت ايه يومين وكانت عملت فيك حاجه كانت ولعت فيك آه، كل يوم هاكلك ولا ايه تخيل ان كل لقمه اتحطت في بقك من يوم ما اتولدت لغايه دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا يؤفكون الايه الاولى بتتكلم على العظمه والايه الثالثه عن النعمه العظمه والنعمه يجيبوا مقام الانكسار انك انت انكسرت امام العظمه ويقول لك يا اخي ده كسر عيني بالحاجه اللي عملها لي يبقى الانكسار بيجي بعد العظمه او بعد النعمه طيب لما تعرف ان النفع والضر بايد ربنا والرحمه والامساك بتاعها بايد ربنا يجي الافتقار انا عايز يا رب بقى تبعد عني كل ضر وتجيب لي كل نفع يبقى صورة فاطر من اولها بتكلمك عن الافتقار والانكسار وكل ايات الصورة من اولها لاخرها بعد كده بتكلمك عن اما عن افتقار يا اما عن انكسار وامام هذا الافتقار وهذا الانكسار الاستغناء والاستعلاء يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يبقى في غرورين حصلوا للانسان غرور في الدنيا وغرور بالله غرور بالله يعني ايه زي ما اتقال في الطائف كده اغروا بالرسول سفهاءهم يعني انك انت تنزل الانسان عن قدره الغرور بالله ان الناس ينزلوا ربنا عن قدره في قلوبهم الغرور في الدنيا ان الناس ترفع قدر الدنيا عن حقيقتها في قلوبها يبقى اذا ربنا بيقول لك ايه الاستعلاء بالدنيا وتعظيم الدنيا ضد الانكسار بين يديه ضد الايه الانكسار بين يدي الله وتعظيم الله وبعد كده يا ايها الناس انتم الفقراء مش انتم فقراء انتم الفقراء انتم اللي فقراء كأن الناس بتتعامل مع ربنا باستغناء ربنا بيقول انتم مستغنيين عني ده انتم اللي محتاجين انتم الفقراء الى الله والله هو الغني شوف ربنا بيقول للناس إيه يا جماعة انتم اللي محتاجيني ده انا اللي غني عنكم بقى اللي غني عنكم هو اللي بيطلبكم ويتردد اليكم واللي محتاجين ربنا في النفس قبل بق المية وفي بق المية قبل اللقمة وفي اللقمة قبل اللحظة اللي هتعيشها في حياتك اللي محتاج ربنا كل ده هو اللي يتبخدت وهو اللي يديله ظهره سبحان الله يبقى ربنا من اولها بيقول لك الانكسار والافتقار اللي يلقين بمقام الله والاستغناء والاستعلاء اللي الانسان فيهم بعد كده كل الايات بقى يا اما بتجيب الانكسار زي العظمه وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملء إيه سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها بعدها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كل ده تبع عظمه الله اللي تبع الانكسار الانكسار طب والافتقار في اخر الصورة ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ده, ده مش هيختفي ده هنزول ده لو ربنا سابنا هنتمحي اصلا هنتمحي من الوجود ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يبقى الافتقار والانكسار امامهم الاستغناء والاستعلاء وفي النص ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي وانت ماشي بقى يعني كل الايات اللي بتسمعها عن ربنا في الصورة يا هتلاقيها افتقار يا انكسار الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود والناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الايه الله من عباده العلماء الخشية مقام الانكسار بين ايدين ربنا لما عرفت قدرة ربنا في الخلق قد ايه وفي نص الصورة ربنا يقول لك ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا المسلمين فمنهم ظالم لنفسه احنا شايفينهم بره ومنهم مقتصد بيدخل يخطف ركعتين ويخرج ومنهم سابق بالخيرات باذن الله انت مين في التلاتة انت افتقارك وانكسارك لله كان على قد انك تبقى انسان ظالم مستغني مستعلي ولا مقتصد او بين بين ولا منكسر مفتقر وهو ده السابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير الافتقار الى الله في الهداية المشاعر دي مش هتيجي غير من الله سبحانه وتعالى سورة ياسين بقى اخر سورة معانا بتتكلم عن ايه فاكرين سورة الروم يا جماعة فاكرين ما اتكلمنا عن الروم قلنا الروم دي ايه ها حد يقول لي طلقات جزاك الله خيرا طلقات الروم دي طلقات طلقات اجنة ونازلة على قلبك نازلة على قلبك نازلة على قلبك اهو ياسين كده يا جماعة طلقات عن قدرة الله الباهرة لما تيجي تقرا ياسين تحس قد ايه قدرة الله الباهرة وانت بتقرا هذه الصورة من اولها كده ياسين والقرآن الحكيم احكام نازلة من السماء انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم شوفوا يا جماعة قدرة الله الباهرة في الصورة من اولها لاخرها كل اية بتبين لك قدرة الله قد ايه ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون قد ايه ربنا متحكم فيهم في الدنيا وفي الاخرة ومتحكم في قلوبهم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا ما هماش عارفين يوصلوا لرسول الله ازاي مش عارفين يحاربوه ازاي قدرة الله على رد كيد اهل الباطل وعلى رد مكرهم في نحورهم قد ايه الله قادر انه يشيلهم في الدنيا قبل الاخرة ويحبط قدهم في الدنيا قبل الاخرة ان نحن نحيي الموتى قدرة باهرة لا مش بس كده ونكتب ما قدموا سبحان الله شايفين قدرة ربنا على الاحصاء واثارهم انت عمال تكلمت واحد في الدين الواحد ده بعد ثلاث سنين التزم اما التزم بعد اربع سنين كلم واحد التزم اللي التزم ده صلى وصام وزكى بسبب احصاء توابع الاعمال الصالحة وبرضه بالعكس توابع الاعمال السيئة انت مثلا بصيت بصة انت معرفش انت لبست لبس معين بنت طلعت قلدتك البنت لما قلدتك قامت اه، واحدة قلدتها قامت يبقى اذا احصاء الاعمال وده من القدرة الباهرة لله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين بعد كده قدرة الله على اهلاك اللي يعصيه واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قلنا قبل كده احنا تعزيز لبعض الشيوخ اللي بيتكلموا تعزيز لبعض الاخوة اللي بيدعوا على الله تعزيز لبعض الملتزمين اللي قاعدين كلنا تعزيز لبعض يا جماعة بعد كده يا جماعة ربنا بيقول في اخر السورة ايه ان كان وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا ايه صيحة واحدة يعني ده انت ما فاكش نفخة ده, انت ده, ده, ده الصيحة اقل من النفخة ده صيحة صوت اقل من النفخة حتى يبقى ان كانت الا صيحة ايه واحدة ربنا قال بعدها في الصورة ويقولون متى هذا الوعد اللي هو الاخرة ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ربنا قال نفس الكلمة ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون يعني البشر في الدنيا والاخرة ما فهمش صيحة من ربنا الملك القدير العظيم في قدرته المبهر في قدرته سبحانه وتعالى يبقى القوم دول كلهم ما كانش فيهم صيحة ما تعدوش يا جماعة القصة دي من غير حبيب النجار يا جماعة حبيب النجار وهو واقف قدام قومه وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى شايفين راجل وبيسعى عشان الدين سرعة وقوة وانطلاق عشان الدين قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال له يا حبيبي يا نجار ده في ثلاث رسل انت مالك ده في شيوخ كتير قوي انت مالك انا الدين ده مسؤوليتي حتى لو في انبياء ندعو الى الله الله لو كان واحد مننا له عذر انه يبطل دعوة كان حبيب النجار له عذر انه يبطل دعوة شايفين يا جماعة ثلاث انبياء وقام يدعو الى الله معاهم من استشعاع ما انت لو بتحب الدين مش هتستنى انك تقول انا ليا دور ولا ماليش دور لو بتحب الدين لو خايف على الدين لو خايف على الناس من النار مش هتستنى ان حد يكلفك بدور رجل من اقصى المدينة شايف شايف كام منين عشان الدعوة الى الله قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا ما مش عايزين منكم حاجة وهم مهتدون وما لي لا اعبد الله الذي فطرني يا انتوا انتوا عايزين ايه الالهه بتاعتكم دول لو ربنا ارادني بضر ولا بنفع محدش هينقذني من حاجة اني امنت بربكم فاسمعون لوحده في وش الناس دي كلها قتلوه قيل ادخل الجنة الله اكبر فما عليك لو قمت لله قوما اعطاك الله بها الجنة ما عليك لو قمت لله تنصر دين الله سبحانه وتعالى فاعطيت الجنة قيل ادخل الجنة لسه هم قوم شيله حتى بعد ما مات يا سلام يا رب قال يا ليت قومي يعلمون هم الدين حتى بعد ما مات حتى بعد ما مات اي أيوة والله يا جماعة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من, من بعد مش من بعدهم شايفين ربنا كرمه قد ايه شايفين يا جماعة مش من بعد الانبياء من بعده هو من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة بعد كده قدرة الله المبهرة في الكون بقى وآية لهم الارض الميتة احييناها ازاي يا رب قدرة باهرة واخرجنا منها حبة رغيف العيش ده خرج من الطين ده فمنه يأكلون وسبحان الذي خلق الازواج ها كلها مفيش حاجة وقفت امام قدرة الله وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء حفيظا وكان الله على كل شيء شهيدا سبحان الله العلي العظيم ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين كلمة كل دي مفيش حاجة وقفت امام قدرة الله ابدا الذي احسن كل شيء خلقه مفيش حاجة وقفت امام قدرة الله الباهرة ابدا شايفين وآية لهم الليل شايفين الفلك يا جماعة نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ده احنا كنا الوقت بالنهار ايه اللي جاب الليل ده سبحان ربي والشمس تجري لمستقر لها ده تقدير ده ربنا مقدر وحكمها بالثانية ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل كل منزل في ميعاد باللحظة ما يتأخرش عن ميعاده اللي ربنا كتبه عليه حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الكون محكوم بامر ربنا وبترتيب ربنا باللحظة كل واحد له لحظة يطلع فيها واتجاه هيمشي فيه ومدار مش هيخرج عنه وسرعة هيجري بيها ومستقر هيذهب اليه كل واحد جاي بعد حاجة وجاي قبل حاجة ترتيب الملك لهذا الكون قدرة الله المبهرة في الكون وآية لهم قدرة ربنا في الدنيا بتاعتنا أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون السفن الضخمة اللي بنشوفها دلوقتي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون العربيات والطيارات على أحد التفسيرات يا جماعة كأن الحاجات دي كلها من خلق الله من خلق الله وإن نشأ نغرقهم قدرة الله على الإنسان في البحر فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون بعد كده قدرة الله على البعث ويقولون ما متى هذا الوعد إن كانت إلا صيحة واحدة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قدرة الله على خلق أنواع وأصناف من النعيم في الجنة تخلي اللي يدخل الجنة ما هوش عارف ياخد ايه ويسيب ايه في شغل مشغول مش عارف مش عارف يودي أصناف النعيم دي كلها ازاي يعني من كتر أصناف النعيم بقى زي اللي وراه 100000 حاجة في الدنيا ومش عارف يجمع ما بينها في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا الاله اللي بقدرته عذب دول واهلك دول هو اللي بيسلمك سبحانه وتعالى ربنا اللي بيسلمك من اي اذى شوف بعد كده يا جماعة قدرة ربنا في اليوم الاخر شوف الالفاظ و اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم قدرة الله على انه ينطق الايد والرجل قدرة الله على انه ينطق كل شيء الذي انطق كل شيء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لطمسنا على اعينهم شوف كلمة ولو نشاء ولو نشاء مشيئة ربنا متحكمة في كل شيء مشيئة ربنا بيقضى عليها كل شيء ثم الصفحة الاخيرة من سورة ياسين اللي الائمة بيحبوها او يقرأوها في المغرب والعشاء اللي بتتكلم بيتكلم عن قدرة الله على الخلق والتخليق اولم يروا مش الم يروا اولم او الواو دي افادت التعجب هم ما يشوفوش الناس ما بتحسش على دمها الناس تفهمش اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا شايف نعمة ربنا عليك انعاما فهم لها مالكون ولله المثل الاعلى لما المرأة تعمل لجوزها الاكلة وتتودد اليه تقول له كل ده انا عاملها لك بايه بايديا سبحان ربي شايف تودد ربنا ولله المثل الاعلى شايف تودد الملك انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما خلق الانعام الانعام دي يا جماعه ايه من ايات ربنا المبهره يعني يعني اخ الوقت كان جاي بيقول لي بيقول لي يعني بيقرا في ايات الحج فلقى ان ربنا بيقول ان الحج ده انتوا رايحينه عشان تشكروا ربنا على نعمه الانعام فمستغرب يا جماعه ده الانعام دي المشركين نفسهم من كتر ادراكهم لخطورتها يا اما عبدوها زي المصريين القدماء وزي الهنود وزي يا اما تعبدوا للالهه بتاعتهم بيها زي مشرك العرب التحليل والتحريم في الانعام الانعام ده يا جماعه حاجه معجزه من معجزات ربنا لولا كان كل الناس ماتت انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون بعد كده المشهد الثاني من مشاهد القدره اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم خلق الانعام خلق ال ال خلق السماوات والارض والايه اللي قبلها لما جه المشرك فتفت عظام العظام قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان يحيي هذه الا بعد موتها فربنا بيرد عليها قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الاخضر ايه نارا قدرة الله على التخليق ان يخرج من الورق الاخضر نار فاذا انتم منه ايه توقنون اوليس, أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ربنا ما قالش في الوجود كله الحاجة كن مرتين كن مرة يبقى كن كما ارادها الله ان تكون فسبحان الذي ولله المثل الاعلى ايه بيده ملكوت كل شيء لما اقول لك انا الموضوع ده بايدي تمام التحكم والسيطرة تمام تحكم ربنا في كل شيء في الكون يبقى سورة ياسين طلاقات على قدرة الله الباهرة في الكون وفي الدنيا وفي الاخرة وعلى الثواب وعلى العقاب وعلى الرفع والخفض وعلى الرزق وعلى البسط وعلى القبض وعلى كل شيء في هذا الكون قدرة الله الباهرة يعني يعني اعتقد ان احنا المينا المام سريع بالثمان صور بتوع هذا الشوط هنبدأ بكرة ان شاء الله يا جماعة هنشرح باذن الله الصفات وصاد والسمر اعلى ثلاث صور في القرآن الكريم كله في المقامات الايمانية اعلى توجيه ايماني في القرآن كله في القرآن الصفات وصاد والصمر اخر المقامات الايمانية وهنشرح الترابط ما بينهم وما بين كل الاشواط اللي فاتت باذن الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك